الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله هذا خلق الله في آه، آه، يعني في هذه الليلة الطيبة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن تركيبة آه، تركيبة المخلوقات كل مخلوق لم آه، يأتي هذا التركيب إلا بعناية وب- وبقدرة القدير سبحانه وتعالى ترى في هذه المخلوقات تناسب كامل ما بين تركيبتها الداخلية والخارجية والوظيفة التي خلقت من أجلها اللي مخلوق للافتراس هتلاقي ليه أنياب ليه مخالب ليه عضلات قوية سريع حتى نفسيا بيبقى مفترس وشرس المخلوق علشان آه، آه، ينبت لحم وعشان تستفيد انت منه بيحب الاكل الكتير بيحب الخضار بيحب ياكل حشائش مع- وبي- بينمو بسرعه كبيره عن غيره كل مخلوق له هذه ال- الكيفيه من ال- ال- من الاعضاء ومن التركيب الذي يناسبه فالله عز وجل أتقن كل شيء خلقه وكل ميسر لما خلق له المرة الماضية احنا اتكلمنا شفنا ازاي آه، الثعلب القطبي فراءه س- آه، سميك و- و- و- ودهونه آه، آه، ن- نسبتها كبيرة علشان يتدفى وشفنا ايضا آه، ازاي الفهد قد ايه مركز وقد ايه شرس ومفترس شفنا ايضا ال ال ال ال ال القرود وشو- وشفنا شفنا الكانجرو الحقيقه ده كان مشهد عجيب ودي من المشاهد النادره انك تشوف قد إيه الكانجرو بانثاه تضع طفلها الصغير حجمه لا لا يتجاوز آه، علبة الكبريت آه، وبعدين هو يبدأ يتسلق لحد ما يصل إلى آه، ال- ال- التجويف اللي هو الكيس كيس الكانجرو المشهور وفي داخل هذا الكيس آه، رضاعته يرضع داخل هذا المكان لحد ما ينمو ويقدر يواجه الحياة يبدأ يخرج آه، وسبحان الخالق تعالوا بقى الليلة دي نكمل نشوف ازاي تركيبة ال ال ال هذه المخلوقات مناسبة تماما لبيئتها بل ومناسبة لحياتها وطريقة آه، وطريقة آه، آه، آه، تناولها آه، سواء كان طعام شراب آه، أو تناولها للأشياء من حولها آه، بعضهم يمسك وبعضهم آه، يحفر وبعضهم يطير سبحان الخالق تعالوا نشوف ن- نكمل حلقتنا الليلة دي ونرى مخلوقات جديدة وآيات عظيمة من آيات الله تعالى ونقول سبحان الله اتفضلوا معايا هنا في الغابات الاستوائية مطر شديد و آه، وزرع كثيف أما في الأماكن الصحراوية فرمال وصخور وحرارة وهنا في الأماكن الجليدية آه، ثلج وصقيع وجليد كل كل بيئة خلقها الله تعالى آه، فيها مخلوقات مناسبة لهذه البيئة تعالوا بقى نشوف آه، ال- الدب القزم اللي قدامنا ده عايش في الجليد شوفوا بقى هو حياته مناسبة ازاي لما- للبيئة التي يعيش فيها وكيف أهله الله عز وجل بإمكانيات علشان يعيش في هذه الأماكن من غير مشاكل شوفوا بقى هنا مش لوحده هو آه، الأم بتأكل الأعشاب تحفر كده وتأكل واللي طفلها معها وده طبعا آه، وده ال- ال- ال- أكل حشرات أيضا ده لكن آه، شوفوا فراقه لأنه عايش في مكان برد شوفوا لسانه قد ايه طويل هتشوفوه دلوقتي شو يشبه الى حد كبير سناجب السنجاب شو ده النمل الابيض بيختبئ في جحره لكن هيهرب ازاي شوفوا اللسان ده قد ايه طويل ده هو دلوقتي هيورينا اهو ايوه شوفوا لسان طويل يعني يصل طوله إلى عشرين سنتي شوف أهو السنجاب أكل الحشرات شوف لسانهم مؤهل تماما علشان يقدروا يعيشوا وفراقهم مؤهل تماما عشان يحميهم من ال- ال- البرد هنا ده بقى طبعا آه، آه، فأر الحقول بيعمل ايه بياخد الرحيق من الازهار لانه م- سكري زي العسل كده يقعد بقى ياكل دي زهرة ال- القدر اسمها كده يقعد بقى هو بقى ايه ي- ي- ياكل من العسل وياخذ من الرحيق وينطلق ايضا له لسان طويل يقدر يتعامل به في هذه ال- ال- الحال دي ال- ال- الحشرات الدقيقة الصغيرة موجودة بين الصخور يقوم يدخل لها الفأر بجسمه النحيل الصغير شوفوا علشان يقدر يحصل عليها ماسكها بيديه ويقدر يحصل عليها اهو شوفوا بقى حضراتكم ده فقر الحق لو تلاحظوا دي- ذيله آه، طويل علشان يقدر يمسك بيه في الزهور والأغصان وده أيضا السنجاب أهو أيضا ديله طويل وبيتسلق آه، الأشجار علشان يقدر يقفز شوفوا ازاي بيعمل توازن بديله وأيضا نفس الوظيفة اللي هو ب- ب- ب- تقشير آه، لحاء الشجر والتهام ما بداخلها من آه، حشرات وعلى فكرة عندهم عندهم آه، حاسة عجيبة في معرفة وجود الحشرات سواء كان تحت ال... تحت لحاء الشجر أو بداخل آه، الشجرة نفسها شوفوا هنا بقى الكانجرو احنا شفناه المرة الماضية أثناء ال ال ال ال الوضع والرضاعة لكن تعالوا نشوف الكانجرو المرة دي ما الذي سيحدثنا عن آه، قدرة الله سبحانه وتعالى شوفوا آه، هو يعني الكانجرو مخلوق يحب الأمان يعني دايما عايز هو يعيش بعيدا عن المنغصات عايز يعيش لوحده أول ما بيلاقي حد جنبه بيبدأ يقلق وزي ما حضراتكم أيضا شايفين إن الكانجرو الصغير دايما ملتصق بالمجموعة الكبيرة الدنيا حر في صحراء استراليا ايديهم ملتهبة من شدة الحرارة ويبدأوا يبردوها يبدأوا ي- يعالجوا نفسهم كده اهو شوفوا حضراتكم يحط كده زي كريم طبعا ب- ربنا سبحانه وتعالى حباهم بمرطبات آه، بدون آه، بدون تصنيع صنعها الله صنعه الله لهم سبحانه وتعالى الخالق العظيم شوف ديله هنا ديل الكانجرو دي آه، آه، ديله في جزء من مؤخرة ديله حوالي 20 30 سم كده آه، بتأهله انه يحفظ توازنه شوفوا اهي كأنها آه، رجل خمسة بيمشي بها بيمشي بها آه، آه، بالضبط زي رجله وهي اللي بتمكنه في الوقوف آه، شامخ كده بي- بت- يعني الكانجرو ممكن يقف اهو ممكن يقف و- و- ولا يقع ولو حد حتى آه، حاول ان هو يوقعه لا يقع ليه لان هو دايله آه، دايله يدعمه ويسنده آه، مساندة كبيرة شوفوا هنا آه، خفه هو ال- الكانجرو لأنه بيقفز باستمرار فمحتاج خف مرن محتاج في أسفل رجليه آه، خف يشبه ال- آه، الإسفنج علشان آه، علشان يبقى مرن وعلشان لا يتألم من الوقوف على الصخور وعلى ال- الأحجار شوفوا آه، الخالق العظيم سبحانه وتعالى البر الرحيم خلق لكل واحد من هذه المخلوقات خلق له ما يدعمه وما يحميه وما يؤهله علشان يمارس حياته بشكل آه، بشكل مريح وبشكل لا يؤلمه شوفوا الصخور حامية الدنيا حر والجبال ملتهبة ومع ذلك هم بيجروا نططوا بيلعبوا علشان ربنا سبحانه وتعالى أهلهم آه، لوظائفهم هنا طبعا يعني جلسة لطيفة بين الأم وابنها آه، هي بتحن عليه كده ب- ب- بتل- بتلطف عليه شوفوا قد ايه الجمال قد ايه ال- قد ايه الرحمه ربنا سبحانه وتعالى خلقها في قلوب هذه الحيوانات آه، الام بتستمتع بامومتها وكانها تقبل ابنها الصغير ف بيمارسوا حياتهم بطريقه آه، آه، لطيفه وهادئه بفضل الله تعالى اولا واخيرا ثم آه، بتركيبه جسمهم التي ركبها الله فيهم آه، آيات ومعجزات و... و- وإشارات طيبة من من من المخلوق يشير إلى خالقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. هنا نشوف الأمة بتتفقد أولادها آه، جزء أيضا من من من جسمها وطبعا جسم الكانجر عموما هو عضلات الصدر بيمشوا كده بالراحة لما بيحاولوا يمشوا كده هو يعني بدون خوف ولا عجلة بيمشوا كده على ايديهم علشان ما يزعجوش الأطفال اللي جوه شوفوا بيمشي على ايديه وهو بيتمتع بعضلات صدر قوية جدا جدا هنا بيلعبوا مع بعض أو ي- يتدافعوا كده فيما بينهم شوفوا حتى لو دفعوا الديل آه، زي ما قلنا لحضراتكم زي لل- الكانجرو آه، رجل خمسة بل هو من يعد شوف القوة وعنده تقنية ال- ال- الهجوم والدفاع رجليه الخلفيتين قويتين للغاية آه، بيضرب بها آه، شوف اه يسند كده يتكئ على ذيله من الخلف ويضرب يضرب برجليه الخلفيتين لأنهم أطول بيصلوا إلى آه، آه، من يتشاجر معه وليهم مخالب ممكن الكنجرو آه، يجرح بطون أعدائه جرح عميق ده عالم آخر بمكونات أخرى حيوانات أخرى شوفوا أرض خضراء وهنا صحراء والجليد كل بيئة من دول فيها مخلوقاتها المؤهلة تماما إنها تعيش فيها بنشوف هنا على شواطئ الأنهار ده آه، أيضا هناك من ال- المخلوقات التي تبوح بأسرار هنا شوفوا حضراتكم بهذه الأيدي آه، وهذه الأرجل يسير جرز الماء شوف حضراتكم ليه لأن هو عنده مؤهل ان ايديه تثبت على الصخر الاملس زي ما يكون في في ايديه مجسات او مصات لتزحلق وينزل ده كمان هيعمل ايه ده هينزل يصطاد سمك شوف حضراتكم هو بيدور هنا على فريسته وينزل كده وبعدين يدور على رزقه واللي يلاقيه فورا يقتنصه لكن شوف حضراتكم هنا هو مش هيسكت ده هو هيغطس كمان في المية علشان يصطاد سمك شوف حضراتكم اصطاد سمكة هنا كبيرة خد السمكة وجري شوفوا كل ميسر لما خلق له شوفوا ايديه فقط شوفوا نعمة اليدين فقط عليه أهله الله عز وجل علشان يقف على الصخور وبيب و- و- بقبضة قوية يستطيع أنه يثبت بها على الصخور الملساء وكمان يقدر يقتنص ويفترس و آه، ويعيش حياته بشكل آه، أكثر راحة وكمان يمكنه من أنه ي- يصطاد فرائسه شوفوا بيصطاد وبالليل لازم يكون عنده قدرة أكتر من غيره يجري ورا السمك داخل البحر وتحت العمق أهو ويصطاد سمك ده كمان كان بالليل لما يجي بقى النهار في مخلوقات أخرى محتاجين نشوفها ونشوف إزاي أهلت وجهزت لتؤدي وظائفها وتمارس أنشطتها يا ترى ايه اللي في الاشجار هو نفسه نفسه لكن فصيلة اخرى هتلاقوا في نفس المخلوقات يعني في حياة ال- ال- ال- آه، ده آه، ال- آه، القرد ده من فصائل القرود شوفوا عينه قد ايه كبيرة عشان يشوف بالليل وهو بيتغذى على الزهور وأولاده الصغار شوفوا الأم ولدتهم ولكنهم متشبثين بجسم أمهم شوفوا ماسكين فيها مسكة آه، قوية وهي بتمشي فوق ال- الأغصان شوفوا الجرز آه، يعني ده نوع من أنواع الفئران شوفوا الأطفال وهم لسه لا يعوا أي شيء بيعرفوا قد إيه يتمسكوا ويتشبثوا بأمهم ويستمسكوا بجسمها شوفوا بقى هنا آه، آه، الأبقار أبقار النوم هنا بتضع أطفالها هم هنا آه، يعني لو العدد مليون بقرة بتلد ال- الأمهات حوالي ربع مليون عجل شوفوا بقى حضراتكم هم آه، مؤهلين بأجسام آه، خاصة جدا علشان يقدروا آه، يعيشوا حياتهم شو الأم بتلد والطفل مرتبط بأمه طبعا من خلال حبل سري آه، ده صورة لداخل آه، الرحم بالطفل اللي موجود مع أمه شوفوا هي بتولد نفسها مش حد بيساعدها الحقيقة أنا معجب جدا بالحيوانات آه، دي لأنها آه، اعتمادية جدا جدا ما بتحتاجش حد يطبب ولا يمرض ولا يعالج ولا كده غير ربها سبحانه وتعالى بتلد كده سبحان الله بنفسها وتقوم كده ترعى أولادها مباشرة ولكن هناك من يترقب الخيوط حيوان الخيوط منتظر و ل- ل- ليقتنص وده طبعا الثعلب المكار الغدار مستني ايضا انه ياخد جزء من الفريسة الجديدة شوف ولكن هذا ال- ال- المخلوق الجديد البقرة الجديدة اول شيء بتتعلمه هو الجري بعد نصف ساعة فقط من ال- ال- الولادة بيقدر الطفل الصغير انه يقف على رجليه ويمشي بل وبعد ايضا آه، ساعات قليلة جدا بيقدر يجري يجري وكمان يجري بسرعة سبحان الخالق كل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له شوفوا الجري بقى بتنطط بيلعب العب آه، واتبسط يا سيدي الحياة قدامك ربنا ي- يعينك شوفوا ده بي بيجري ويلعب ولكن هناك أسود وفهود ونمور بيؤهلوا أيضا أولادهم الجداد علشان ي- يقتنصوا ويفترسوا هنا الدب القطبي نفس الموضوع بيأهل ابنه هو كمان على- لوظيفة خطيرة ومكيرة وهي انه يفترس ويقتنص آه، شوف هنا القرد الرباح بي بيعتمد على سرعته وعلى رجليه وايديه مسك هنا واحد من طيور الفلامينجو اهو وده ال- ال- ال- ال- الدولفين ايضا يعني ذكي للغايه بيروح يصطاد حتى الشاطئ كل ميسر لما خلق له تركيبة جسمهم لم تأتي هباء هذه التركيبات آه، وده بيذكرنا بصائد النمل وازاي بيهدم ال- ال- ال- ال- الجحور وايضا عريض المنقار آه، البر مائي هذه ال- هذه المخلوقات لم تخلق عبثا وهذه الاعضاء لم تركب آه، هملا ما- ما- من غير وظائف لا كل ميسر لما خلق له الشكل ده آه، مقصود والتركيبه دي آه، آه، آه، يعني مقصوده والوظائف اللي المفروض تقوم بها هذه الاعضاء وهذه التركيبات آه، آه، مؤهله ليها هذه المخلوقات كل ميسر لما خلق له. انت كمان ربنا اداك عقل انت علشان تفكر بيه يبقى لازم تفكر بيه وتستخدم ذكائك ربنا سبحانه وتعالى اداك بصر يبقى لازم ايضا يبقى عندك بصيره ترى الحق فتتبعه وترى الباطل فتجتنبه ربنا سبحانه وتعالى اداك يدين لتنفع بها نفسك وغيرك لا لتستخدمها في الاذى ولا لتستخدمها في الشر والضر اعطاك الله عز وجل يدين اعطاك الله رجلين ايضا لتستخدمها في آه، آه، آه، مصالحك ومشاويرك النافعه وللمساجد ولا لا لا لتؤذي بها الخلق ولا لتستخدمها عبثا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كل ده أنت هتتسئل عليه كل ده لأن- كل ده نعم ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها ولازم يكون ليها نتيجة ولازم يخرج ليها ثمرة ثمرة تكون ثمرة طيبة آه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول ع- قدم عبد يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن آه، عن آه، جسده فيما أبلاه وعن آه، علمه فيما عمل به وعن آه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمره فيما أفناه هتسأل عن دول كلهم ودي كلها نعم انت خدتها كان ليها وظائف ها انت ع- أديت بيها الوظائف التي أعطاك الله إياها من أجلها ولا لا هي دي ولذلك نقول مرارا وتكرارا قول, قول الله تعالى لخلقه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا